نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذا بمشيئه الله عز وجل والدرس الثاني عشر في دروسنا شرح احاديث صحيح البخاري من خلال شرح الامام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يوم الاثنين الماضي في الحديث الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كفران النساء للعشير وعن كفرانهن للاحسان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إلا كل الخير ما من خير إلا وبينه لأتباعه وحثهم عليه وأمرهم به وما من شر إلا وبينه لصحابته ولنا جميعا ثم حذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم واليوم بمشيئة الله عز وجل حديث أيضا نستطيع أن نعممه ونقول إنه مصيبتنا جميعا الكارثة فينا كلنا سوف تتضح في هذا الحديث الذي سوف نحيا معه اليوم إن شاء الله رب العالمين نقرا الحديث اولا ثم نستعين بالله عز وجل في ايضاحه لكم ان شاء الله رب العالمين حدثنا سفيان بن سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدث عن المعرور قال المعرور ده واحد من التابعين يعني لقيت أبا ذر بالردة مكان اسمه إيه؟ الردة أبو ذر مين؟ ابو ذر الغفاري رضي الله عنه اسمه الحقيقي ايه جندب ابن ابي جناده اسمه كده لكن غلب عليه او غلبت عليه صفته ولقبه لابي ذر وسوف نتوقف بعد ان نكتب الحديث ان شاء الله عند ابي ذر بضع لحظات لقيت ابا ذر بالركزه وعليه حله وعلى غلامه حله فسالته عن ذلك فقال يعني فوجئ آه المعرور رضي الله عنه اللي هو احد التابعين بان ابي بان ابا ذر يلبس نفس اللبس اللي ملبسه لمين؟ للغلام بتاعه الابن يعني ده للايه؟ مش الخادم يعني للعبد اللي هو كان يباع ويشترى يعني للخادم وعبده وخادمه سبحان الله يلبسه نفس الايه الزي ونفس اللباس ونفس الجلباب او نفس الايه اللبس اللي هو لابسه رايت ابا ذر او لقيت ابا ذر بالرفقه وعليه حله وعلى غلامه حله فسالته عن ذلك فقال ده مين اللي بيقول ابو ذر رضي الله عنه اني سابت رجلا ايه تلاحى او تجادل هو واحد دخلوا في مراء فسب ابو ذر الرجل فعيرته بامه قال له يعني يا ابن السوداء هكذا وردت في حديث اخر فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر عيرته بامه انت بتسبه وتعيره بامه انك امرؤ فيك جاهليه إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم صدقت يا سيدي يا رسول الله. أنا عشان أقرأ الحديث ده لازم نتكلم شوية نهز فيها القلوب النائمة ونسكت فيها الألسنة المتحركة احنا عندنا حاجتين قلب نائم ولسان سبحان الله متحرك زي ما قالوا في المثل العامي ها الزر بارد والحنك ثابت الاخر تلاقي الواحد قعيد ولسانه والعياذ بالله يا رب يعني قعيد عن الخير ولسانه والعياذ بالله يعني سبحان الله نسال الله ان يغضب السنتنا عن السوء النهارده ان شاء الله هنتوقف مع اللسان كلامنا كله النهارده على اللسان وزي قلت لك في البدايه ان الحديث بتاع النهارده هيلخص فينا كلنا رجالا ونساء يعني يمكن الحديث بتاع الاسبوع اللي فات كان اغلبه لاخواتنا ربنا يبارك لنا فيهم لكن النهارده ان شاء الله رجالا ونساء يهم الكل لان المسلمين لو مسكوا السنتهم خلاص لو مسكوا اللسان صلحت الامور عشان اتكلم عن مصيبه اللسان ليه بقول مصيبه مش ممكن الكلام ده لو واحد كان في زمن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او في زمن التابعين كان يقول مصيبه اللسان لا كان الصحابه بيعتبروا اللسان ايه؟ نعمه لانه وسيله لذكر الله عز وجل. لكن احنا في زماننا نقول ان اللسان مصيبه لانه وسيله لادخالنا النار والعياذ بالله يا رب العالمين الا من رحم ربك ربنا يرحمنا واياك. اللسان ده مغرفه عارف المغرفه اللي في ايدكم؟ ها؟ يسموها ايه مغرفه او كبشه سميها زي ما انت تسميها ها بتطلع من الايه؟ من الحله الحله ده اللي هو القلب لو انت صادق في الحله دي طبيخ كويس المغرفه تطلع لك ايه؟ طبيخ كويس الحله دي فيها لبن صافي رايق طعمه حلو لونه ابيض ناصع المغرفه تطلع ايه؟ برضه لبن ناصع سائغ للشاربين نقي لو الحلة دي والعياذ بالله فيها حاجة حمضة أو يعني منسنة أو فيها حاجة مش كويسة فيها شوية حصى ورمل ها مختلطة بالمية أو بالطبيخ اللي انتطف المغرفة تطلع إيه؟ نفس القضية إذا كل إناء بما فيه ينضح يبقى إذا لما تلاقي واحد لسانه زفر اعلم أنه محجوب عن الله عز وجل لان كلنا للاسف يقول لك صحيح هو الكلب السفر بس قلبه ابيض لا لو كان ذو قلب ابيض لما اخرج الا الابيض من الكلام على لسانه في حاجه اسمها قلب ابيض ولسانه لا لا لا لا لو ان قلبه ابيض كان يخاف من الله عز وجل لان القلب الابيض اللي هو القلب اللي العلماء بيقولوا عليه القلب الايه؟ السليم القلب الايه؟ السليم يبتدي القلب السليم يحصل له غبش يحصل له تشوش يبقى قلب ايه تقيل قلب ايه مريض هذا القلب اذا اشتد مرضه واجتمعت عليه الامراض صار قلبا ايه ميتا والعياذ بالله رب العالمين لكن العلماء الله يرضى عليهم قالوا لنا ازاي تعرف نوع قلبك يعني انت يا ترى قلبك سليم ولا ثقيل ولا والعياذ بالله ميت واحد من لا يموت لا اله الا الله القلب السليم له علامات انا اقولها لك وانا بقول علامه علامه انت فكر مع نفسك ويا ترى هي فيا ولا لا ان ما كانتش فيك عاهد ربنا وانت في هذا المكان الكريم ربما تنزل علينا رحمة الله عز وجل فتحقق لنا امانينا بان تكون قلوبنا قلوب السبيل يا رب اول علامة للقلب السليم اول علامة التوحيد الخالص والتوحيد الخالص له جنود بند ورا بند ورا بند عشان تعرف انك من الموحدين الخلص يبقى لازم التوحيد ده له ايه؟ له علامات. قلت من قبل من يمكن من درسين فاتوا العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان. قلناها قبل كده انا ذكر واكد فيها ليه لان اللي بيشوش القلوب رؤى نسبة العبد للنعمة ونسيان المنعم ربنا رزقك بنعمة معينة ولد ها أه؟ بنعمة تفرح بالولد تضغط فيه وتهشكه وتلعبه ها أه؟ وتعلمه تصرف عليه تسهر الليالي فرحان بيه قوي تنسيك نعمة الولد المنعم الذي انعم عليك به فتنشغل بالنعمة عن المنعم ربنا رزقك ثوب او جلابية او بدلة شوف سيدنا الحبيب قال ايه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرزقه الله ثوبا فلبسه فما بلغ ركبتيه يعني لسه ما غطاش لسه ما كملش لبسه يعني لسه ايه بيلبس فيه لسه بيرتدي الايه الثوب اللي ربنا اداهوله فعلم ان هذا الثوب من الله ما وصل الثوب مكانه يعني ما سفر جسمك خلاص وانت ايه لبسه الا وخرج العبد من ذنوبه كيوم ولدته امه شوف النعمه يبقى انت هنا النعمه ما انسكتش المنعم النعمة لم تنسك الايه؟ المنعم سبحانه بل رأيت نعمة يد الله عز وجل وهي تلبسك. شوف إذ ربنا وهي بتعطيك عن طريق حد. فإن العطاء من المخلوق حرمان وإن المنع من الله إحسان. ليه؟ يبقى منعني من الخير وهو بيحسن إلي أنا لأن الله عندما يبتليك زي ما قلنا قبل كده في, في يمكن من اربع خمس دروس اذا اطعته اطعته يعني ايه؟ مشيت في الخط اذا اطعته ورايته يعني نشر الخط صح ورايته يبتليك فاعلم انما يريد ان يصابيك يعني هو انت ماشي بالخط وبدات الايه؟ المفروض تنزل على الماء الصرخ اعرف انه بدا ايه؟ يصابيك يا سلام لما ربنا يصافي انسان ها يبقى من اهل الايه الصفاء ومن المصطفين الاخيار ربنا يصطفيك كده سبحان الله ولذلك واحد يقول يا اخي انا عايز اطمئن ان الطاعه دي قبلها مني ام لم يقبلها درس العلم ده انت جاي وتعبان وركبت المواصله واتزحمت وجيت وقعدت مستني لصلاه العصر وقبل صلاه العصر وبعد صلاه العصر ها يا ترى مقبولة ولا مش مقبولة علامة قال أهل العلم كفى علامة على قبوله عملك أن جعلك لطاعته أهلا جعلك أهلا للإيه؟ للطاعة في ناس والعياذ بالله جعلوا أهلا للإيه؟ للمعصية في ناس اول ما تشوفها تتذكر الا كل سوء، لا تتذكر الا كل سوء، وفي ناس اول ما تشوفها لا تتذكر الا الخير، ونسأل عليك بمن اذا رايته ذكرتك رؤيته بالله. هو شو خلق الارض؟ ودلك على الله حال وزاد في علمك منطقه. يبقى التوحيد الخالص ده اول علامه من علامات القلب السليم انك تبقى موحد قالوا لأحد العلماء ويقال أنه كان ابن القيم الجوزية رضي الله عنه قال يا أبا محمد هو اسمه كده أحقيق أنك ترى الرسول كل جمعة يعني فيش فيش أسبوع يعدي عليك كده من غير ما تشوف الرسول ده احنا الواحد كده لو شافه مرة في العمر عايز يتكلم بوكالات الانباء والاذاعات العالميه والمحليه والصحف ان وكاله صح ولا لا؟ وربما تكون رؤيتك للرسول وبالا عليك. يعني مش شرط انك ما شفت الرسول ان ربنا رضى عنك. ليه؟ لأن الله عز وجل كما رأينا واحد زي الإمام أبو حنيفة أبو حنيفة رضي الله عنه رأى وهو ابن عشر سنين أنه ينبت قبر رسول الله قام من الرؤيا مذعورا هذا خبر أبيض نفس القبر خير ولا شر؟ ظاهره شر فذهب إلى أستاذه فأستاذي رأيت في الرؤيا أني أنبت قبر رسول الله قبر أبيض فقال له أستاذ أبشر يا بني فإنك سوف تنقب عن سنة الحبيب فتظهرها للناس فتعلمها إياه واحد تاني شاف الرؤيا الرؤيا أن أن الرسول عار فغطاه الرسول ايه؟ عريان فراح مغطيه راح لابن سيرين رأيت الرسول في الرؤيا عار فغطيته قال له يا ليتك ما غطيته ليه؟ لأنك سترت الحق فلم يمت الرجل إلا وقد شهد شهادة الظهور يبقى مش معنى انك تشوف الرسول خلاص فأنا ابن القيم بقى بيقول يعني يا ابن القيم نعم أتحقق أنك ترى الرسول في كل جمعة مرة؟ عديت عليك الأسبوع اللي بتشوفه؟ قال لو لم أره كل جمعة لما عبدت نفسي من الموحدين. راحوا بيقولوا لأستاذه مين أستاذه؟ ابن تيمية. قال له يا شيخ الإسلام نعم. قالوا من مينك ابن القيم ده؟ بيقول بيشوف الرسول كل جمعة مرة. عايزين يقولوا لهم أمال أنت إيه يعني؟ ها؟ فتبسم ابن تيمية وقال إن الأطفال يفرحون بالشخاشيخ خليه يشوف على قد يعني كمان كلا- الكلام ما ارتقاش لمستوى ابن تيمية أنا أشوف إيه المشكلة إن هو بس إن يكون ربنا راضي عنه خلي بالك لا، شوف درجات قد إيه ها درجات قد إيه لأن ال ال ال قال لك إن أهل الطريق أهل الطريق اللي ماشي بالخط يعني المسلم الملتزم يعني اللي أنت تقول عليه الملتزم في المعصية هناك ستر فيها وستر عنها ستر في المعصية وستر عن المعصية فالسابقان اللي لسه في بداية الطريق يتمنى الستر فيها لكي لا ينزل من عيون الخلق صح ولا لا؟ يعني ما يعملش غلط قدام الناس عشان الناس ما ايه؟ ما ينزلش منه غلط اما العارفون اللي هم ايه؟ الناس العلية وقاوي اللي فوق ها فيتمنون الستر عنها ليه؟ قال لكي لا ينزلون من نظر الملك الحق ده اللي يهم. يعني العادي المسلم العادي مش عايز حد يشوفه وهو بيعمل المعصية عشان ما ينزلش من نظره لكن الواقف ها يتمنى ان يحجب ما بينه وبين المعصية اساسا عشان ايه؟ لكي لا يراه الله على سوء ابدا هل يشوفه على ايه الا على خلق الا على خلق سبحان الله تعالى بقى لعلامات التوحيد في الق... او علامات القلب السليم اول علامه التوحيد الخاص ثاني علامه ان يستوي فيه الخير او ال... ال... ال... النعمه والبليه النعمه والبليه ليه؟ قال لأنها من الله عز وجل. تستوي عنده النعمة والإيه؟ والبلية. فإذا رأى النعمة حمد الله عليها. وإن رأى البلية صبر عليها إلى أن يكشفها رب العباد سبحانه. وذاك أبو ذر الله يرضى عليه روي الحديث قعد مع مين؟ مع أبي بكر، عمر، مع عثمان، مع علي، والخمسة جالسون في حضرة الحبيب المصطفى. حطينا انتوا الكلام ده بس ده كلام عشان ايه نشوف مين راوي الحديث. اللي الرسول بيقول له انت ليك علامة من علامات الجاهلية لسه عيار امه. هاي الكلام دلوقتي لسه الكلام الثقيل جاي احنا بس من ايه ناخدكم على الهادي من الاول. ده ده طباخ ده خفيف ربنا يستر. المهم المهم الرسول يسأل سؤالا يا ابا بكر نعم يا حبيب الله ماذا تحب؟ قال له احب الجلوس بين يديك واحب النظر اليك واحب انفاق مالي عليك كان سيدنا الصديق الله يرضى عليه لما حتى الرسول يطلع المنبر كان يقعد له فين؟ على اول درجه يعني المفروض يطلع ثالث درجه وهو يروح قاعد على اول درجه يفضل باصص على كان اي احد يبص على وجه ابي بكر في اي وقت يراه ناظرا الى وجه الحبيب الجلوس بين ايديك انفاق مالي عليك نظر اليك يا حبيب الله وانت يا ابن الخطاب ماذا تحب قال وانا احب ثلاثا يا رسول الله برضه ثلاثه يا الله خلى بلال ابو بكر بيحب ثلاثه انا برضه بحب ثلاثه احب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر شخصيته كده ولذلك الشعب المصري كله يكره الحق او اغلبه والقائمون على امرنا ايضا يكرهون الحق ومن كره الحق فكانما كره الله لان الله هو الحق المبين فمن اسماء الله الايه الحق حق له دعوات الحق سبحان الله وانت يا عثمان انت اللي بتستحي منك ملائكه السماء انت ايه قال له انا احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام يا سلام مش واحد منهم بيحب حاجه من الحاجات اللي بنحبها ها احنا بنحب حاجات واطيه قوي مع درجه في الكلمه بحث يعني مش هو بيحب حاجه حلوه قوي قال ابو بكر يحب كان يقعد بين ايدين الرسول ويبص عليه ويصرف باله عليه وعمر يحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر وعثمان يحب اطعام الطعام افشاء السلام ويصلي بالليل والناس بنيام يا خبر ابيض هو انت يا علي الان انا احب الصوم في الصيف عشان الدار على قدر المشقه واكرام الضيف وقتل العدو بالسجن حلوه حلوه قوي وانت يا ابا ذر اسمع بقى الكلام الغريب العجيب ده قال وانا ايضا احب ثلاثا يا رسول الله احب الجوع واحب المرض واحب الموت مين بالله عليكم فينا بيحب الحاجات دي حد ده انت اول مع عصافير بطنك المصيبه ان احنا كذابين يقول لك العصافير بطن طوطو العصفوره تاكل قد ايه؟ لو هي طوطو لو اديتها حبيتين همحة شبعت لكن ده بتمسح ده مش عصفوره بقى ده حاجه تانية العصافير بطن الطوطو لا يا حبيبي مش عصافير بطن الدكتور مصر يحب ايه؟ يعني يهون من الموضوعات ها ويغير في الاسلوب ويخلي يا اخي الاسود ابيض معرفش مصر فيه قدرة عجيبة ها المهم ربنا يفك الكرب يا رب العالمين آه. شعب فيه سر غريب بس السر بتاعه منطوي مع الفطرة التي خلق الله الناس عليها واللي بيدبروا السياسة لازم يبصوا للنقطة دي كويس قوي الشعب المصري مبرمج يعني نفسيته من جوه على حب الله وحب رسول الله وحب الاسلام وتطبيق تعاليم كتاب الله لما ما تقوليش حتى الفاجر منه ها؟ لما يلاقي الدين بينتهك ولا احد يعمل ايه مسلم شتم واحد مسلم يا خبر ابيض مفيش ابيض ها خلي بالك اه ايه كده يمكن لا بيصلي ولا بيصوم لكن الا الدين بقوه بقراره هذا الشعب سبحان الله وبعدين هو شعب اصلا في شهامه وفي رحمه لما دخل عمرو بن العاص والصحابه نموا في هذه المواهب لان عمرو لما دخل الى مصر العتيقه مصر القديمه ها وبعدين بنى الفسطاط بتاعه زي الخيمه يعني اللي بيقعد فيها فعششت حمامه فوق الفسطاط فليه عمرو ماشي مراجع المدينه بس فبص ايه الحمامه ضربت قالوا اتركوه كما هو سيبوا الخيمه كلها الخيمه واضحه يقول انا هي عشان ما تتعبوش الايه الحمامه فجاء المصريون فبنوا مباني حول هذا هذه الخيمه فسميت هذه المدينه بمدينه السلطان سبحان عشان ايه رحمه عمرو لحمامه قال خلوها زي ما هي ما تزعوهاش ما تزعوهاش ها في اوروبا النهارده جمعيات الرفق بال- بالحيوان نفسنا نعمل احنا جمعيات الرفق بالانسان تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله المهم وبالذات الشباب المسلم نرفق بيه نبقى رحماء بيه وما نلويش دراعه وما نطلعش اسوأ ما عنده لا احنا نربط عليه قمنا ايه طلع افضل ما عنده لان عنده خير كبير كبير كبير ما في يعني في الشباب من ثوره الا غيره على دين الله وعلى حرمات الله فلازم تستثمر هذه الخيرات كلها فيبقى احب الجوع سيدنا ابو ذر احب المرض حد يحب المرض حد قبل والمصري برضه لطيف قوي يقول له فلان ازاي ما بقى- ما جاش ليه؟ اصل ده بعافيه شويه كان قصده ايه؟ مريض بس شوف الاسلوب حلو ازاي؟ بعافيه شويه ها ودي وده تعبير اسلامي لطيف برضه لانك تغير الاسماء والمسميات سبحان الله جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلش حرام هذا سرق يا رسول الله قال لا تقولوا سرق قولوا اخذ يا سلام يا حبيب الله حنين ازاي؟ ها ما تقولش شرع قول أخ. ها. وجيء برجل مستور عقله فقيل هذا رجل مجنون بيقولوا الرسول الرجل ده مجنون فقال الحبيب لا تقولوا مجنون قولوا مصاب فإن المجنون من حجب عن رحمة الله عز وجل ده المجنون الحقيقي اللي ع- اللي قدامه كتاب السنه وراح ايه؟ ياخد اي تشريع تاني ده المجنون الحقيقي لكن ده مصاب مبتلى فابتلي في اكبر نعمه انعم الله بها علي نعمه العقل ولم يدخلها على نفسه فهذا الانسان الله عز وجل يعوضه يوم القيامه ان يبيح له وجهه ليراه بكره وعشيه. طبعا طبعا. احب الجوع احب المرض احب الموت يا خبر يا ابا مر ما حدش اول سيرتي كنت سيدي طب بالله عليك روح النهارده كده وقول للولية ايه بقول لك ايه انا بقى الراجل الملا كل جمعه بينقر اليومين دول علينا خلوا بالكم خلوا بالكم الحياه قربت مش عارف ايه السلف ده يعني بقول لك ايه خلي بالك من العيال وربيهم على تقوى الله سيبهم حد يحفظهم القران وخليهم يزوروا امامهم وما خلوهمش مش عارف ايه وخلي بالك منهم وعلموهم تعليم كويس وانا جبت لكم وعملت لكم انت مش هتكمل بقول لك ايه هو انت كنت عند الشيخ آه، مش عارف مين ها اياه اللي هو مش عارفه ده لا ده جامد ده خلي بالك خلي بالك انت كنت عند اه هو الراجل اللي عقد الرجاله دي ومسلطمين عليها كل ما ما فيش فوق الموت الموت ما- هو احنا ليه رايحين نروح فين؟ هتروح فين؟ ها؟ مثل من يهرب من الموت كمثل الارض لها عند الثعلب دين فلما قالت له يا ثعلب ديني هو ما هوش يدفع فجرى قعد يجري دخل جحر جحر الثعلب فين؟ في الارض قالت يا ثعلب ديني خرج من جحره يجري بس- فاستراح تحت شجره الشجره دي فين؟ فأمر يا ثعلب ديني فظل يجري الى ان ادركته الدنيا صح ولا لا؟ او كده ابن ادم سبحان الله فسيدنا ابو ذر الرسول قال له يا ابا ذر هذه اشياء لا يحبها الناس من يحب الموت ومن يحب المرض ومن يحب الجوع قال شوف بقى النظره بتاع الصحابي ده الجليل رضي الله عنه انا ان جعت رق قلبي واذا مرضت خف ذنبي واذا مت لقيت ربي آه، يبقى ترجمته كده يبقى ده قلب سليم ولا ثقيل سليم يرى في الجوع رقة لقلبه طب الا الشك كده وتعالى الشرح لكن الشيخ سيدي نفسه النهارده باين عليه قال لنا ده في اربع ساعات لا ده انت بطنك اللي تقيله هو ده في العين خلي بالك كنا بنجربها في رمضان اللي يجي في رمضان مخفف يقول لك يا سلام على صلاه التراويح النهارده كانت حلوه ايه ده جزء اللي عرفه ده ده هو نص جزء انا ما حسيتش ولو ملك تانك بقى يا صفار يقول لك الشيخ مش يا الصوره مش هتخلص ها هو لسه نفسه ولا ايه ها؟ لا يعني لانه انا إنسان- سبحان الله ها. يبقى ال- ال- ال- ما ملا ابن ادم وعاء شر من ضر مفيش اشر من كده سبحان الله اذا جاء رفق يرفق القلب واذا مرض العبد هذا الكلام على مرض العبد ده المؤمن المؤمن سبحان الله اذا مرض وصل الامر من رحمه الله بالمؤمنين انت تتأوه وتتألم من شدة الألم شوق عندك صداع عندك جنبك وجعة رجلك هزاز فانت تقول اه اه يوقع الله عز وجل في سمع الملائكة ان اه هذه هي ذكرك الله الله الله فتكتب على انك شاكر لله عز وجل رحمه الله بس رحمه رحمه رحمه سبحان الله اجروا على عبدي من حسنات ما كنتم تجرونه عليه ايام ضربت سبحان الله واذا مت ها هل لقيت ربي ليه؟ هل من احب لقاء الله ها هل احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه طب يعني ايه احب لقاء الله؟ يعني استعد له زي الولد بالظبط اللي مستعد للامتحان بذاكر وتمام يقول لك يجي من ايه بيعملوه اربع ورقات خمس ورقات 10 ايام يومين انا مستعد للامتحان وخلاص الثاني بقى زي ما بيقولوا اذا دق الجا- الجرس جاء المغرب اول ما يقول لك آه، بني اسرائيل يا استاذ حماس ليه يا ابني احنا لسه استفتحنا لسه سبحان يقول لك آه، الورقه كده مرعبه شكلها ليه لانه ما ذاكرش نايم على ودانه طول السنه سبحان الله طيب ايه كمان من علامات القلب السليم بعد ان تستوي عنده النعمه والبليه لعلمه انها من الله عز وجل من علامات القلب السليم ان يخرج بعد الصلاه وبعد درس العلم ها، في حاله ايمانيه افضل مما كان قبل درس العلم وقبل الصلاه ان منعوش درس العلم والصلاه عن الفحشاء وعن المنكر وعن البر يبقى مفيش فايده لا من درس العلم ولا من الصلاه خلاص ايه كمان من علامات القلب السليم لان لما يقرا في القران يشعر ان القران عليه قد نزل لوحده يعني القران ده نزل عليه هو يتكلم عن الظالمين يقول انا ظالم يتكلم عن الفاسقين يقول انا فاسق يتكلم عن المنافقين يقول اه ليه لان عمر الله يرضى عليه عارف ان السر بتاع المنافقين مع مين مع حذيفه اللي هو كان سر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفه بن مناع رضي الله عنه فال- فحذيفه الله يرضى عليه هو الوحيد اللي معاه اثناء ال 17 منافق اللي في المدينه الرسول قال له خلي بالك يا حذيفه دول ال 17 اللي يموت تقول للخليفه من بعد ما تصليش عليه بس بعد ما يموت مش آه، تذبحه عمر تولى وخطب خطبة الولاية أول خطبة الصبح الضعيف عندي قوي حتى آخ- حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه أعينوني آه، رأيتموني على حق فإيه ساعدوني إن رأيتموني على باطل فقوموني أطيعوني مع الكلام اللي قاله أبو بكر خلص الخطبة فانتحى بأبي حذيفة جانبا أبا حذيفة قال له نعم اسمع الكلام أسماني لك رسول الله والله لا تعليق يا شيخ أنا ما عنديش تعليق أول قال عمر بن الخطاب بيستحلف حبيبه وأخوه أبو حذيفة بن اليمان على عشان إيه يقول له إيه؟ أخش في ضمن ال 17 حذيفة بن اليمان عارف مقام عمر فقول عمر بن الخطاب خايف على روحه من ان ال 17 امال انا رد ايه؟ بنفسي حذيفه خوفا على نفسي. فعمر يقول في نفسه اهو عارف ان انا من ال 17 بس مكشوف يقول لي. مش برضه يا خبر ابيض يا خبر ابيض اقول ايه يا رب العالمين؟ ها؟ طب بالله عليك لو حبيت اعلق عليها انا مش هتعلق والله لا تعليق انا هعلق عمر بن الخطاب يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر ها؟ اللي بيقول شفت في الرؤيا ان قصر جارية تتوضا على شاطئ نهر الجنة لمن القصر ولمن الجارية ولمن قيل لرجل من قريش قلت انا من قريش قيل هذا لرجل من اصحاب محمد قلت انا محمد صلى الله عليه وسلم قيل انا لعمر بن الخطاب يبقى عمر فين؟ سبحان الله قال ايه؟ قال فتذكرت غيرة عمر على محارم الله فوليت هاربا ولا معقب أحلمت أغار يا رسول الله الرسول تذكر غيرته ها؟ الغيرة بتاعته سبحان الله فمشي ساب المكان ولذلك ولذلك قال رأيت أني أنزع بكرة بجلو على قليل من بلاغات الحبيب المصطفى يعني الرسول شاف في الرؤيا اللي معاها كردا وبينزح من البئر فجاء ابو بكر فمسح ذنوبا او ذنوبين والله يغفر له يعني خد جردل او جردلين فجاء عمر فما زال ينزح حتى استحالت غرما يعني الارض غرقت ميه وضربت الابل بعصا يعني الماء طلع العشب وجت القوافل خير حصل يعني سبحان الله قيل فبما نؤولها يا رسول الله أه، فقال فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا يجري سريه لم ارى عبقريا يجري سريه ففسرها واولها بالعلم الذي اتاه الله لعمر رضي الله عنه وارضاه سبحان الله ايه كمان يقول له سبحان الله العظيم لولا انت لهلكنا يا ابن الخطاب الحق بعدي ما دام عمر وبعد ده كله يقول ايه يقول ده انا بقى يعني صار انا من ال 17 فده يقول يا خبر ابيض عمر خد من ال 17 انا رحت ايه باللسه ها فاكر ادي الناس سبحان الله فلا يضع الانسان في ذهنه وفي باله اذا اراد ان يثبت او يتثبت او يتعلم او يتيقن ان قلبه من ذوي القلوب السليمه الا ان يدرك هذه العلامات ايه كمان من علامات القلب السليم فتوحدوه لان ليه- ليه الكلام كله عن القلب لان اللسان هو اخر مخرج هو اللي بيعرفنا مين اللي قدامك دخل قوم عند ربيعه العدويه طيب قاعد يذموا في الدنيا الدنيا دي وحشه دي ملهاش امان دي مش عارف ايه هي بقى نصح قوي قالت لهم من احب شيئا اكثر من ذكره حتى لو بالوحش انتوا نصابين مش انت يعني انتوا يعني معناها يعني خلي بالك انت وده من احب شيئا اكثر ايه من ذكره حتى ولو ايه ولو بالذات يعني ازاي؟ انت مبسوط من ابنك قوي قوي وطالع بيه بس نفسك يعني تقول يعني الواد العفروت حماده ابني خد الاعداديه بس ايه؟ فرق بينه وبين الواد الاول نص درجه خد وحش بس ايه؟ فرق سنه عن المحافظه او اي كلام وخلاص وكل ما ايه عايز يتكلم عن ايه عايز يتكلم عن ابنه دليل على ايه على انه جوه في قلبه ولا ده منظر بس ها أهو، سبحان الله الأم. ولذلك لذلك سيدنا ابو حنيفه الله يرضى عليه لما يقول التلاميذ بتوعه مين ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشداد كانوا هم الاثنين طوال قوي وكان ابو حنيفه قصير فبيهزروا مع استاذهم مره قالوا يا استاذنا بالمعنى قالوا انت بالنسبه لك هو ماشي دايما يمشي وصيه هو في النص وابو يوسف على يمينه محمد بن حسن على شماله قالوا انت بالنسبه لقولنا كالنور في ها في لنا واخد بالك انت يعني هذا اللام من هنا وانا اللام من هنا وانت هنا نور في النص يهزروا معاه طيب بص يضحك كده ولولا انا لكن- لكنتما لا ها، صح ولا لا؟ لو انا مش وصيت وكنت قلت انتوا ايه؟ ورحه ورحه وكانت مراتها ابو حنيفه لما تستفتيه شكوى ويجاوبها تقول له لا الشكوى ده انا مش مش مقتنع طب تقتنع بمين؟ تقول له محمد بن الحسن ده مين؟ سميته روح تعال يا ابن الحسن تعال خيرا يا اله وزوجتي تريد ان تستفتيه محمد بن الحسن يضحك عن بعض ده كلام يسيب الوضوء ويجي للتيمم ها وما الاجابات يا استاذ الإجابة يفتح السؤال تروح مغششه في الطريق روح داخل على زوجة بعلم اه اسألي جئت يدي إلى أبي يوسف أهو والله محمد بن الحسن أهو آه. سؤالي كذا روح مجاوب لها على الإيه؟ على السؤال يقول صدق أنا وعلى الثاني آه، ها سبحان الله ولذلك الرجل الأعرابي كان في زمن الإمام مالك كما قلنا لما اتلكك لامرأة عايز يطلقها هيعمل إيه؟ جه طلعت سلة قال لها ان صعدت درجة فأنت طالب وإن هبطت درجة فأنت طالب وإن وقفت مكانك فأنت طالب يبقى إيه؟ يبقى نعم راح الجرام ولا كان على السن قال لها لو مات الإمام مالك لاحتاج الناس إلى فقهك لأن خرجت من ال- من المطاف الفقه ده سبحان الله المهم فالإنسان منا وهو يريد أن يتلمس يعني ايه القلب السليم اولا القلب السليم قلب ليس فيه الا الله ويبحث هذا القلب السليم ما, تنط... ما ما يستريحش الا بذكر الله الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب يعني انت خايف من بكره عندك قضيه في المحكمه عندك مشكله عندك حاجه عويصه عندك اشكال كبير مش ملوش حل اول سبحان الله ما تذكر ان كل شيء لا يجري الا بقضاء الله عز وجل خلاص قلبك ايه يطمئن يطمئن وما دام سبحان الله قال واذا تليت عليهم اياته ايه زادتهم ايه ايمان ايمان ده موقفه فين؟ موقفه الخوف موقفه الايه؟ الخوف لا اله الا الله سبحان الله طب القلب ده اصلا مادة في اللغة ثم القلب ليه؟ بتقلبه صح ولا لا؟ لان النهارده انت راضي عن حاجات مثلا يعني نفرض نفرض فرض فرض فرض فرض فرض انت عارف بعد نصف ساعة يجي لك تليفون ترجع ريم العريسة القديمة يقلب قلبك قلب سبحان الله شوية تلاقي مراتك رضيت عنك نفر الضرب يا راجل وقال عليك يقول لك انت بركتنا ربنا بارك لنا فيك لا يعني بس خلاص واخد بالك انت اول ما تلاقي المؤشر بتاع الرضا ده تعرف ان بعديه شخص بتاع مطالب غرابي الى الخديوي اللي انت اياه انت بتعترض على ثلاث طلبات ونفذت سبع طلبات مثلا مثلا تلاقي نفس الكلمه دي انت يا راجل ما قلتش على حاجه وتنفذها ابدا انت عمال اعرف انا حاجات وفاضل ثلاثه يا مهين سبحان الله لا اله الا الله ففي كده احيانا القلب متقال ثم القلب لتقلبه نفس سيدنا الحبيب قال ايه؟ اليوم قول القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك لان ثبات القلب ده ايه الله هو لولا رباطة جيش الصحابة في مواقف شتى ولولا ان ربط الله على قلوبهم امال سبحان الله العظيم يجي ازاي تخريج الكرب عن المكروبين والانسان يرى نعمة الله عز وجل حتى وإن نظرنا إلى البلية فإنما تساق إليك وهي نعمة في حقيقتها. هل هناك من علامات أخرى للقلب السليم؟ آه. قال لك أنه إذا ذكرت أمامه آيات الرحمة زاد شوقا إليها. زي قلبه داري. عمر الله يرضى عليه يقول لأبو موسى الأشعري يا أبا موسى نعم تجلس فذكرنا بالله اقعد كده جددنا الايمان تعال نؤمن ساعة يا أبا موسى كلمنا في الله وسيدنا الحبيب دخل ووضع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن وكان صوت أبي موسى جميلا بعد ما خلص قال له الحبيب يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود أبو موسى اكتشف أن الرسول كان سمعه قالوا أتسمعني أو أسمعتني وأنا أقرأ يا رسول الله قال منذ أن بدأت من ساعة ما بدأت الصلاة ولا أحد سمعك الله أعلم أنك تسمعني لحضرته لك تحضيرا أنا كنت يعني خليتك تعرف صوت وأنا أقرأ فالواحد كمل الصوت أكثر وحكم الصوت أكثر ها سبحان الله أوتيت مزمار من مزامير إيه؟ آل داوود سبحان الله ولذلك قال حتى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ايه مر بلالا يؤذن فانه انزل منك صوتا مش هتخلي واحد يؤذن ينفر الناس فسيدنا علي جاي عايز ياخد الاذان لنفسه سمع الاحاديث عن المؤذن المؤذنون افضل الناس اعناقا يوم القيامه يد الله على راس المؤذن حتى يفرغ المؤذن من اذانه يا خبر ما سمع المؤذن انس ولا جن ولا طير ولا الحيتان في بحر الا واستغفرت المؤذن المؤذنون على كثير من مسك الاسود في ظل العرش حتى يفرع الناس من الحجاب يوم القيامه سيدنا علي سمع الكلام ده كله قال الله الله الله الله ده انا ده طب اخوتها من بلال بقى عايز ايه؟ طب اخوتها ازاي؟ يقدم طلب ما تعرفش طلبات ايه سبحان الله اه قدم طلب فسيدنا علي راح قال للحبيب ايه؟ يا رسول الله انه ينفق الشين شينا لان الريال اصلا منين؟ من الحركه والحركه ما عندهمش حرف الشين فكان سيدنا النبي لما قابله ليه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله انه لا ينفق الشين شينا قال له يا عمي لكن شينه تكتب عند الله شينا لا ريح بقى واسكت بقى بلاش ها مش هيرفع عليك العصا ارفع على بلال خلاص يا سلام شوف يا اخي ها بلال رضي الله عنه يا سبحان الله لما اعتقه ابا بكر ابو بكر اعتقه فكان شوف شوف سيدنا عمر الله يرضى عليه شوف ادب الصحابه يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا ياه ابو بكر سيدنا ها سيدنا تجرب واعتق سيدنا ورجع سيدنا بلال يوم عيد الاضحى قال له مراته عندنا خروف لا ليه؟ ليه الديك بيتنطط كده قال له تعالى تعالى راح دب راح التقى بالحبيب في صلاه الظهر فعايز الشركي يقول له يا رسول الله نعم لم اجد ما اضحي به فضحيت بديك كان يوقظنا سبحان الله فتبسم الحبيب وقال انا الزم يضحي بمؤذن ده كلام مربوط ها؟ فكان الرسول وسادا صلى الله عليه وسلم يبقى المؤذن يضحي بالمؤذن لكن سبحان الله. كان هكذا كان يعامل صحابته صلى الله عليه وسلم سبحان الله يبقى اذا القلب السليم قلب اذا سمع ايات الجنه ذابت روحه الى الجنه ونعيمها واذا سمع ايات النار زاد خوفا وخشية ورهبة من النار وما فيها فاللهم زحزحنا عن النار وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين تعال للقلب التقي القلب التقي أول علامة من علاماته يدخل إلى أول إيه اللي يخلي السليم سقيم؟ ايه اللي يخلي السليم يمرض؟ اول شيء القلب ده حضراتكم عامل زي الحزب الحزب خط برلين مثلا او الحزب القلعه القلعه دي ليها ابواب وعليها حراس تخيل معايا القلب كده القلب ده عباره عن مدينه او حزب وله ابواب كل باب واقف عليه ايه؟ حرس ففي باب المواظبة على الصلاة في باب النوافل في باب جزء من القرآن كل يوم في باب اثنين وخميس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب مجالس العلم في باب صلة الرحم في باب حب الخير للناس في باب الإمساك عن الشر في باب كل الأبواب عليها إيه؟ حراس يجي الشيطان يخش من ناحية الصلاة إلى باب مقفول يدخل من ناحية الصدقة إلى مقفولة يدخل من ناحية الأمر بالمعروف والنهي يلاقي كل الأبواب إيه؟ مغلقة لو حارس من الحرس بتوع الابواب نام او غفل كان متعود على نافله وبطلها كان بيحضر مجالس علم وبطل زهد فيها كان بيطلع صدقه معينه كان بيقوم ركعتين بالمنوى كان بيقرا قران وبطل سبحان الله يبتدي الشيطان يهز الباب يلاقي الباب ايه؟ بيتلخلخ اه لا بيلوم بعد ما كان قوي وعليه 20 30 ترباب بدا ايه؟ يهتز بدا ايه؟ يهتز اه يوجد الشيطان هنا بقى يبتدي العبد ايه يبعد سنه سنه سنه يروح الباب ايه بس الشيطان بياخد ايه قاعد جوه بقى اخراج العدو من المعسكر صعب زي ما كان دخوله صعب بقى خروجه ايه اصعب بقى خروجه ايه اصعب فالقلب بعد ما كان سليم والحكم بتاعته الابواب مغلقه وقويه ومقفوله امام الشيطان بدا بقى الشيطان يخش ازاي؟ قال مثلا مثلا يعني شوف الحبيب بيشخص لنا ازاي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام ابليس من تركها خشية من الله رزقه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه جربها كده جرب تغض البصر جرب تغض البصر ليه؟ لأن ربنا أمر المؤمنين، كل للمؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم، يغض، كل يغض كده ما يبص. النظرة الأولى لك ماشي لك يعني ايه يعني انت ماشي فجأة لقيت واحدة ست جاية يبقى ايه انت تهوض وهي ايه تهوض واحد من الصحابة سنة نزول الايه ماشي لا واحدة حلوة ماشية في السكة فضل بص عليها بص عليها بص عليها راح لابس في حيطة تضحك عليهم انت بتعمل كده المهم ربنا يتوب علينا جميعا راح ايه راح دماغه ايه وش مفتوح اي والله من الامس حكم حتى اتي رسول الله شوف شوف الصدق بتاع الصحابه مالك بتعوض ده لو واحد مننا ابدا كنت رايح المسجد ها رايح المسجد يا نصار هذا كذاب لا اله الا الله ده انت كنت المهم المهم من من فضل الله انه ستار ومن شكر الله علينا ان الذنوب ملهاش ريحه تخيل انت بالله عليك دوله زي مصر دي والذنوب لها ريحه واحد متأمع قاعد كده جنبك يا خبر ابيض ايه يا استاذ ما تركن شويه كده ايه ما انت برضه لسه المهم من فضل الله ها الحاجه بس قال الحمد لله ان لم يجعل للذنوب رائحه والا لما جلس مسلم بجوار مسلما صح ولا لا؟ مين كان واقف جنب الثاني؟ اما تطيق نفسه المفروض لا الستار يصدر مره واثنين وعشره وعشرين عشان العبد قال ايه؟ قال يتوب يتوب ويرجع والعبد يمشي بالمعصيه اول اول مره اول مره في المعصيه يناديه ربنا عبد الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ راح فين يا مجنون؟ ارجع ارجع الى الطريق تعال للسكه سبحان الله ومن جاءني منهم تائبا هل تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين يا سلام هل يفرح الله بتوبة عبد المؤمن ولو أن يتوب هل ينادي مناد بين السماء والأرض هلا لقد اصطلح العبد مع مولاه وعاد العبد إلى سيده خلاص حصل الصلح بقى اطلع الكم من النص ده لو حصل الصلح انتهى الموضوع لا إله إلا الله طب أنت أنخت رواحلك بباب الله عز وجل فسبحان الله الصحابة راح إيه؟ راح للرسول صلى الله عليه وسلم مالك قال له يا رسول الله مرت امرأة بجواري فظللت ناظرا إليها حتى دخلت في جدار حائط فشجرت قال له اجلس اه تنزل الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ونفس القضية المؤمنات برضه يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الى اخر الايه ليه لان سبحان الله من الواجب الست يكون عندها حياء الست تقعد قدام التلفزيون تصلي الممثل تقول لك شعره ناعم مناخيره كبيره وانت الله لكن تبص بقى ونفس القضيه تبص انت على المذيعه تقول مش عارف خلاص ما تغض البصر النظره الاولى لك بس كثير من الناس النظرة الأولى عندها نص ساعة لا النظرة الأولى دي الوهلة الأولى أنت لا قوم بصر خلاص بتقول له آه أنا شفت الجماعة بتوعك كانوا ماشيين في مصر الجديدة إيش عرفك أنهم جماعته يا بتاع الجماعة أنت ها يا خارج عن الجماعة ها إيش عرفك أنت بل عربي الغيور عن ترى ألوها غض طرفي ما بدت في جارتي حتى يواري جارتي مأواها ها كان سيدنا الحبيب لما واحده تختلف انه تساله كان يكسر الراس في الارض ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كالبكر في خدرها. ياه البكر في خدرها. الكلام ده غريب علينا النهارده لان فين البكر في خدرها النهارده؟ فين الحياء النهارده بتاع العذاره؟ ها؟ كان زمان الاب يقول للوليه ايه؟ يا حاجه في عريس غير البنت الثانيه كده بينه بينك وبينها يعني دكاكين كده البنت مجرد عرفت ان ابوها عرف ان في حد يجي للبيت عشان يخطبها تخبي وشها من ابوها يوم واثنين وثلاثه ما تصحش تاكل معاها على نفس الطبليه ولا نفس الترابيزه ولا نفس الطابله لان مكسوفه ان في انها كبرت وفي واحد جاي يخطبها وابوها عرف ده كان زمان دلوقتي بنتك بقى ربنا يبارك لك فيها ويحميها لغايه ما تسترها وتلبسها في رقبه واحد وتشيل المسؤوليه هو يشيل هو المسؤوليه بقى شيل يا بابا شيل ده كان ايه؟ قال من ربى ثلاث بنيات فاحد احسن تربيتهن ادخلنه الجنه راح الصحابه قال له اثنتين يا رسول قال له اثنين قال له واحده واحده لان الواحده قد عشره عارف اللي اللي عنده بنت عينيه تبقى وسط راسه مش عينيه في في وشه لا عينيه في وسط راسه فوق البنت راحت البنت جت البنت اتكلمت في التليفون البنت كارثه يعني عايزه تربيع وعايزه ايه؟ عايزه دقه وعايزه كمان رحمه وعايزه رقه منك وعايزه عفو وحنان وشفقه عشان ما تطولش على كلام الحنان عند حد تاني. خلي بالك. برنامج في الاذاعه بسمعه. التقت المذيعه بشويه ولاد في ثانيه ثانوي. بتقول له ايه رايك في اعلانات الجواز اللي في الجرايد؟ انتوا موافقين عليها؟ قدموا نفسكم انا فرح ثالثه ثانوي وانت وانا فرح ثالثه ثانوي وانت ثلاث ولاد اسمع بقى الكلام ده الكلام اللي يجي خوف انا مش موافق على حكايه الجواز من اعلانات الجرايد دي طب ليه؟ يا ابو ثانيه سنه وانت ها؟ قال لان هو ما درست اخلاقها ولا درست اخلاقه هو لازم يمشي معاها ويتعرف على اخلاقها و- يا خبر ابيض انت ابو ثانيه سنه وانت امال ابو ثانيه جامعه هيقول ايه؟ ها؟ ده الكارثه الشديده بقى اشوف وقر في قلب الطفل الصغير انه لازم يدرس الله يدرس ايه؟ والاسلام ما فيهوش حاجه اسمها حب من ساعه ما انتشرت كلمه الحب من ساعه ما الكراهيه زادت في البيوت يعني شيخ الله يرحمه جدك يعني الحاج عبد الله الله يرحمه كان بيحب ستة واكيد كان بيحبها طبعا صح ولا لا؟ كان بيحبها ويموت فيها كمان بس انا كنت بقول الكلام الفاضي اللي انت بتسمعه من ساعة ما اتعلم الولاد الكلام ايه والكراهية دخلت ثبت في البيوت لان عمر ما عجبوش كلام الراجل اللي قال له ايه قال له انا عايز اطلع مراتي قال له ليه قال له لا احبها قال له يا ركع اولم تبنى البيوت الا على الحب فاين الاسلام واين الرعاية واين التذمم ودخل رجل على يوسف الصديق ابن يعقوب يا رجل قال له نعم قال له اني احبك لان يفرح مفتوح في العراق ما الذي يبكيك الحق انا بقى غدا بيقول لك بحبك قال له هل جرى لي ما جرى الا من وراء الحب اتفضل ولا ترجعي احبني قوي فالقاني اخوتي في الجب واحببت امراه العزيز فالقيت في الغيائب السجود الله هذا اللي خاطر الحب يا سيدي ها خلي بالك انت ف- ف- فسبحان الله المسألة عايزة حسن معاشرة هو ده الحب حب الأبناء هو حسن العشرة حسن العشرة بين الزوج وزوجته حسن المعاملة بينك وبين أبنائك ها الزوج دول الكلام ها واخد بالك أنت لكن الستات أو البنات النهاردة أو العرسان أو العرايس عايزين زينا في ال- في الأفلام عايزين حفاظ تفتح الصبح يقول لها مش عارف ايه وإيه. الكلام ما فيش الكلام ده الراجل هنا قاعد الصبح مضروب آه، عايز يتذكر على الله سبحانه ويشوف رزقه ويشوف اكل عيشه ها وجاي من بره برضه مهموم عايز اللي يشيل عنه ها مش فاضي هو بقى ال- يعني المهم خلينا بقى ايه في القلب السقيم ما توحدوه لا اله الا الله عايز بخاف عنك الدخل في القلب السقيم ده بلو بلو ده لسه داخلين لسه كمان ما دخلناش على القلب الميت ده هيكون ده في القلب السقيم يبقى اذا القلب لما يبقى سليم الحكم بتاعته قويه يبتدي الشيطان يخش ادي النظره سهم من سهام ابنه ادي وسيله دخول الشيطان المراه حبائل الشيطان ادي وسيله اهي سبحان الله وبعدين ادي القلب السقيم له علامات يجتمع عند الصدمه الاولى اول ما يبلغه خبر المصيبه يضرب على وشه يضرب على دماغه يشق جلابيته يقول كلام غلط يقول والله زي بالظبط الناس اللي ايه اللي تعبوا في الحج مثلا ولا بتاع يقول لك والله ده حاجه ما يعلم غير ربنا انا عايز اروح انا مش عايز اكمل يا خبر ابيض لا ده انت الله صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقلق الاخوه ابدا او دائما يعني من حكايه اخير اذان العشاء قلنا ان اي مسجد في محافظة القاهرة الكبرى الازهر آه، الحسين اي جامع في القاهرة الكبرى يؤذن ينوب على القاهرة كلها لكن لا ازاي قاعد قلقان ويجري اللي معاه إيه الاذى إيه الاذى خلاص في اخوة قاعدين وماسكين الساعات وما فيش مشكلة خلاص من تأخير الاذان ولو ما قدمناش برضه ما فيش مشكلة في كذا مسجد لكن في دعوة الحق وفي الصحابة وفي هنا في اخواننا في دار الناحية وفي الدوقي وفي علي بن ابي طالب كل دي مشاكل بتؤذن كان- ما يعملش قلق لل- يعني عبد الباسط كان يكون واحد بيجري واحد يروح متنكر وراح يقع على وشه عبد الباسط بمثلك كده وبتغيرنا من موضوع لموضوع بس انا بخاف ان احنا لو ما اذناش يقول لك انت كبرت الاذان ولا ايه؟ فاحنا بنك... بنكش ماشيين كده عامل زي اللعيب اللي بيمشي على ال... بتاع الشك اللي بيمشي على الحبل اسال الله ان يرزقنا ياخذ الصواب والهدى القلب الثقيل قلب كان سليما او هو اصلا ثقيل دليل انه لم يقوي ابوابه ما قواش الابواب بتاعته ما حكمناه ابدا لو منعت عنه مادة غذائه وشرابه وعرضته بتيارات هوائية ولمصاعب شتى يحصل له ايه؟ يعني لو لو الجسم ده قعدت 100 سنة ما تاكلوش ولا تشربه وسبحان الله تطهره وما تنيموش الا اقل وقت ممكن يحصل للجسم ايه؟ يمرض الجسد يمرض يحصل له فقر واذا اشتد فقره مات لانك منعت عنه مادة غذائه وراحته القلب له مادة غذاء وله راحة مادة الغذاء بتاع القلب مجالة العلم وذكر الله وذكر الله وحده بانفراد ما ينفعش من غير مجالة العلم لان مجالة العلم عبارة عن البطاريات اللي بتتشحن انت بتيجي كل يوم تشحن كل يوم تشحن قلبك وتروح تروح تحضر نفس الثاني الثلاث او الاربعه او في اي مكان اخر عند الاخوه العلماء بتشحن القلب كل شويه البطاريات بتتشحن بتتشحن تبقى ماشي على ايه؟ على هذا الشحن القوي وعلى هذا اليقين الذي يقوى في القلب ونور الايمان الذي يدخل ايه؟ في القلوب ولذلك كان الصحابه رضي الله عنهم كما قلنا اذا فاتت الواحد منهم صلاة الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاه الصحابة أياما ثلاثة كأنما مات له ميت. يقول له يا ده قال الله أجرك الله أجرك على الله إن لله وإنا إليه راجعون دي مصيبة ما ما منهاش تعويض. ولو فاتته التكبيرة الأولى حصل في الواقعة الثانية أو الثالثة يعزونه يوما يا خبر شوف نظرتهم للأخ ما ما يعزيش ابدا ان فلوس ضاعت منه او مش عارف دنيا مش عارف راحت او مناصبه مش عارف الكلام ده ما- لا العزاء عندهم القرب والبعد من الله بس بس دي درجه الايه؟ درجه العلاقه بتاعتهم مع الله سبحانه وتعالى سبحان الله ورغم ذلك ما تقوليش انهم كانوا فاضيين كان كل واحد منهم لا اله الا الله ربنا فاتح عليه كان فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم متوسط الحال وسبحان الله يعني الاسلام يعني راينا عثمان بن عفان جهز جيش العسره جيش لاكمله يعني بمقياس العصر لو نحب نجهز جيش النهارده للاعداد لمعركه معينه عايزه كم مليار كم مليون صح ولا لا؟ يعني عايز لها كده ايه؟ 4 5 مليار عشان نجهز جيش نعبئه باسلحته ده سبحان الله للايه؟ للمعركه القادمه مثلا يعني. شوف سبحان الله العظيم سيدنا عثمان دفع هذا المبلغ وجهز الجيش كله. يعني اذا يعني المساله مش سهله. وسيدنا عثمان ما كانش قاعد على طول نايم قاعد في الجامع لا كان صحيح يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تجارته تسير. وانا بسعد جدا من الشباب اللي بيروح يشتغل في مصالح سواء حكوميه او غير حكوميه ويجي بقى ساعه الظهر من الساعه 12 ونص يسيب المكتب او المكنه اللي قدامه او الكمبيوتر او المخرطه او اي حاجه رايح فين يا استاذ فلان؟ صلاه الظهر محدش يقدر يروح ماشي لسه صلاه الظهر يا اخي عقبال ما نتوضا ماشي يروح يتوضا الجامع فيه مروحه بتاع المصلحه يقعد يريح يصلي اربعه سنه تحب الناس ماشي استنى صلاه الظهر يأذن الظهر يصلي وبعدين يختم الصلاه على مهل لو في بيت الكروتها وما يختمش يصلي ركعتين السنه والمسجد له خمس دقايق طب تعالى بقى انت صليت في الشغل الظهر والعصر خدوا منك وقت قد ايه؟ نص ساعه من الواجب ان انت عامل عقد مع صاحب الشركه او مع الحكومه ماليش دعوه الحلال والحرام هنا عامل عقد انك تعمل عندهم عدد ساعات معين انت سرقت من الساعات دي نص ساعه وان كانت في الصلاه معنى كده اقول لك ما تصليش لا روح لانك في الشغل روح على الاذان الراجل هيأذن صلي انت السنه يقيم الصلاه تصلي الظهر ويذكر على الله لان العمل فرض بكده تمشي عجله الانتاج في جميع المصالح مش واحد يشوح للمواط- للم- للجمهور اقول لكم ايه انا مش هصلي حتى الصليه مش تنكبها محدش قال فصليش ولكن لا تحصل مصالح الناس وما تركنش في الخط تقول لي اصلي الظهر واصلي العصر اتقوا الله رب العالمين دي نقطة مهمة جدا اقولها لكل لأن الشباب مش امال لما الشباب مش عايز يشتغل النهارده امال لما يوصل 50 و60 سنة هيشتغل ازاي؟ ها؟ كيف يعمل؟ إن عمار بن ياسر الله يرضى عليه حارب في صفين مع علي وهو ابن الثانية والتسعين من عمره شوف 92 سنة بيحارب بيقاتل سبحان الله فاحنا ما ننامش في الخط عايزين نسير عجلة الإنتاج والا هنظل عبيد طول حياتنا لكل من هب ودب عايزين نشتغل وبعدين سبحان الله الشغل ده ربنا يحط فيه البركه وما نضطرش بقى ان نبقى شطرنج على الساحه يحركوننا كيفما شاء لا لا المساحه اكبر من كده يعني النهارده لو لو اثرياء ال- البترول بدل ما احد الامراء تبرع لحديقه الحيوان بتاعت لندن ب 3 مليون جنيه استرليني طول عليه القروض بتوع لندن ما تقولش عليه المسلمين اللي في البوسنه والهرسك اللي بي- بي- بيذبحوا ويقتلوا على ايدي الصر القتله ما تقولش عليه يعني نسال الله السلام يبقى لازم المسلمين يصحصحوا عن كده والكلام يبدا مننا احنا ما نقعدش بقى نعاير على ده وده وده واحنا برضه نايمين ده احنا برضه يبدا ب- بنا العمل لان كل واحد في مكانه له قيمته الكبرى يعني انت الانسان اللي هو بي- بي- بيشتغل بيكلف لنا المجال ما تحتقروش ده اعظم منا تخيل انت ما تكلفش المجال عمل وزارات يحصل ايه في القاهره الكبرى ها الزبالين امتنعوا عن العمل يحصل ايه قدام بيوتنا يبقى كل واحد له دوره في المجتمع مش حد يقول لا انا مالي انا لا ما فيش حاجه اسمها انا مالي اصلح اه اصلح الكون كوني المحيط بي استطيع ان اصلحه لكن حاجه وانا مالي وانا ليست من صفات المسلمين المسلم ليس سلبيا المسلم ايجابي كل الايجابيه لازم نعمل يصافح الرسول صحابيا فيجد يده خشنة من أين هذه الخشونة؟ من العمل يا رسول الله قال هذه يد يحبها الله ورسوله إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على الرزق في ذنوب كبيرة من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له ببص على اخواننا النقاشين والسباكين والحرافين بيتعب يعني في الليل تحته سبع ثمان 10 12 ساعه ويروح مهدود اقول يا سلام لو يتقي الله ده شوف ينام وهو مغفور له يتقي الله في المبلغ اللي بياخده ويتقي الله في الشغل اللي بيعمله ويتقي الله في المصنعيه اللي بياخدها وما ياخدش يج- يركز شغل على شغل مش يوسع اللعب ده تكوش هنا ومنشار هنا ومش عارف ايه ايوه هنا بكره هنا بكره من سنه 80 لسه ما جاش بكره لا اتقي الله جميعا كل المهن نتقي الله المحامي اللي عارف ان ده نصاب وان بتاع مخدرات ما يروحش يت- يترفع عنه يترفع عنه يعني ايه؟ واحد يغتصب واحده ازاي واحد يترفع عن ده؟ كلب ازاي المحامي يجي له قلب ان ياخد مال ده يحطه في جيبه انت بترفع عن ايه؟ بترفع عن ايه؟ عن واحد مرتكب جريمه لو كان هذا قد ارتكبها في بنتك كنت تدافع عنه؟ سبحان الله اللي بيدافع عن واحد بتاع مخدرات اللي بيدافع عن واحده من بتوع اللي اللي جابوها بتوع بوليس الاداب كيف هذا المحامي يقول انني احمل شرف ازاي يعني الاطباء وكثير منهم او بعضهم للاسف يشوه ويلوث شرفنا في الطب العظيمه ويعمل عمليات غريبه ومريبه من اشهاب الى غيره كلنا فاهمين ونسال الله السلامه كيف يلقى رب العباد سبحانه وماذا يقول لله عندما يقول له ماذا صنعت في العلم الذي علمتك اياه وكل المهن بالشكل ده كل مهنه بالشكل ده يبقى نتقي الله رب العالمين ونبقى ايجابيين في المجتمع بتاعنا المسلم والسلبي هو يقول لك بتعاقب الفرد الناس يا عم نوصل للاخره والاخره ايوه اذا اصلحنا اخرتنا صلحت لنا دنيانا لو صلحنا الدين تصلح الدنيا نحاول نصلح الدنيا من غير دين ما ينفعش اه لازم إذا- من اراد الاصلاح فليصلح امر الاخره اولا، امر الدين اولا، امر ما بينه وبين الله اولا، ربنا رحمه الله الى كل الدنيا اللي احنا فيها. أن توحدوا الله لا اله الا الله. القلب السقيم ضعفت ابوابه اصوله دخل الشيطان عشش فيه. لو لقى بقى ينظفه لان المعاصي بتعمل في القلب نقطة سوداء لو لحقت تنطقها ضربت لك المثل عاملة زي الحلة اللي بتطبخ فيها الست بتاعتك الحلة لو الست خلصت الاكل اللي فيها وغسلتها على طول تاخد ثلاث دقايق فيها لو سابتها وركنتها جنب حوض الميه او حوض الحنفيه ثلاث اربع ايام بقايا الاكل تعمل ايه؟ تجف وتنشف وتمسك في ايه؟ في قعر الحله وفي جدر الحله خلي بالك تيجي الست تنظفها بسهوله ولا بصعوبه؟ او دي زي الذنوب بالظبط الذنوب تغسلها اول باول من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه تفضل سبحان الله الذنوب ورا بعضها الذنوب ورا بعضها لغايه ما والعياذ بالله القلب يسود اذا اسود القلب مات مات فتوحده من لا يموت لما القلب يسود خلاص بقى طب اعرف منين ان القلب مات هل ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة في الصلاة وفي مجلس العلم وعند قراءة القرآن أو سماعه فإن لم تجده يعني ما لقيتش قلبك في الحالات الثلاثة دول لا في مجلس العلم لقيت قلبك كده قريب من الله ولا في سبحان الله العظيم آه، عند قراءة القرآن قراءة أو سماعا ولا سبحان الله العظيم عند الصلاة وفي الصلاة ما لقيتش القلب كده يعني قريب من الله ومرتبط بالله عز وجل سبحان الله العظيم لا إله إلا الله يبقى سبحان الله العظيم ابحث لك عن قلب فإنك فإن قلبك قد مات والعياذ بالله طيب هل القلب الميت له أمل في العلاج؟ والله لا له أمل في أمل إيه الأمل؟ الله عز وجل آه تعالى يعني يجعل دائما باب الامل مفتوحا ولا يغلق باب الامل على احد لا يغلق باب الامل على احد انما باب الامل موجود دائما لان العبد كلما يعني طرق باب الله لم يره ابدا مغلقا وانما باب الله مفتوح ليل نهار الموضوع ده كله بتاع القلب لو انا قلبي سليم او كان سقيم واديته الدواء او ميت وصحيت وبقى مريض بسيط وبعدين بقى بدا يبقى سليم عندئذ يسلم لك لسانك فلما ابو ذر عاير الرجل بامه قال الرسول يا ابا ذر اعيرته بامه انك امرئ فيك جاهليه فيك جاهلية لسه فيك صفات الجاهلية اللي هي ايه ربنا يقول ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ليه لان التنابز صار صفة لنا والكلام صار صفة لنا وانا ارجو لي رجاء كبير كبير كبير بالذات في اخواننا الرجاله ان اللسان يتمسك عن اعراض الناس انا طبعا تعبت مع الستات كثيرا سنوات طويله ما فيش فايده انا خلينا بقى ايه الامل الباقي طبعا فيهم فيهن خير في بعضهم لكن الغالبيه هم من باب نقل الكلام لا يتقل وليه؟ وليه ننقل كلام عن بعض؟ ليه ما نمسكش لساننا؟ ليه ما لا نمسك السنتنا؟ هو ربنا اداني الشفتين دول ليه؟ ها؟ عشان ما حد يسكت اسكت ولا كل واحد يتكلم لا ارادي بعدين اتكلم كده عمال على بطال زي حركه القلب لا ربنا جعل حركه قلبك لا اراديه جعل حركه المعده لا اراديه لكن جعل حركه سمك كلسان كجارحه ربنا حقق عليها جعلها اراديه تقدر تقفل بقك ما تتكلمش وتقدر تتكلم ولذلك كل كلام ابن ادم عليه لا له الا ثلاثه يعني كل كلامك موضوع في ميزان سيئاتك الا ثلاث حالات عالما او متعلما او ذاكرا لله بعد كده كلامك كله في ميزان سيئات يا خبر ابيض اه يعني ما تفكرش ان دي كلمه بتضيع لان ربنا ما يرقب من قول الا لديه ايه؟ لا لديه رقيب عتيد سبحان الله سبحان انما نعد له معدا ربنا ايه؟ العداد شغال يعدل يعدل واحده بواحده سبحان الله احصاه الله ونسوه فتوحدوه يعني ربنا احصى علينا من 40 و50 و60 سنه بس احنا اللي بننسى نحن ننسى لا انا مش عايز ننسى مش عايزين ننسى اريد ان اقول ان العبد يجب ان يمسك لسانه وان يعود لسانه على الخير من من من كان متكلما فليقل خيرا او ايه او ليأخر او ليأخر عجب السيدة عائشة لأبي بكر أبيها قد كنا بنعيش له كلام دنيوي خمس ست كلمات في اليوم لكن في كلام الآخرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ها. وكان يمسك لسانه ويقول هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة شو أنت بقى تخص عرض أخوك المسلم قد إيه؟ ها سبحان الله شو أنت بتتكلم عليها قد إيه؟ أنت مالك بأخبار الناس مش اللي في الجرنان يعني لا أخبار الناس أخبار تجيب أخبار عن الناس دع كل انسان في مصيبته وفي بليته انت بس شايف مناظر قدامك لكن انت عارف النفوس مطويه او البيوت مغلقه على ماذا؟ النفوس فيها ايه من جوه؟ ها؟ انت عارف شايف واحد بيبتسم قدامك انت عارفه بيبتسم ليه؟ ها؟ سبحان الله زي ما قال يعني ال ال ال ال- لا تظن رقصي فرحا فالطير يرقص مذبوحا من الالم لما الفرج بيذبح الفرخه، الفرخه بتعمل ايه؟ بترقص، انت بترقص، انت مفكرها فرحانه؟ او اللي اللي بيرقص قدامك ده او اللي بتشوفه ان هو يعني راقص او او مبسوط او منسجم تفكر ان هو يعني مفيش بعد ابدا ابدا لا اله الا الله ده سبحان الله ربنا في داخله ابتلاءات شتى وكل الناس عندها ابتلاءات معينه كفى اكبر بلاء ابتلينا به جميعا وقال اطلب غير ما انزل الله سبحانه وتعالى مش عايز تاني اكتر من كده الله مش الستات ماشية عرايا في الشوارع مش الخمر مباح ولا ايه؟ مش القمار مباح ولا مش مباح؟ مباح مش الزنا مباح مباح في مادة في القانون بتقول ان اذا وقع ذكر انثى برضاها فليست هناك جريمة ها، يبقى مباح ولا مش مباح؟ ها؟ الكلام ده يبقى يبقى خطير رحم الله الشيخ الشرقاوي احد علماء الازهر ايام ما كان الازهر ازهر ها؟ كان في حرب بين مصر والحبشه زمن الخديوي اسماعيل اللي يوم ما جوز بناته خرب الخزانه بتاع مصر راح جاب شريف باشا شريف باشا ده كان السكرتير بتاعه انا يا شريف ال- الحكماء اللي قبل كان الحكام اللي قبلي كانوا بيعملوا ايه لما ال- الهزايم واصله بقى جيش مصر ينهزم ينهزم في الحبشه فقالوا اللي قبل كانوا بيعملوا ايه لما جيش مصر ينهزم قال والله يا فندينا كانوا يجيبوا العلماء بتوع الازهر يقعدوا عند القبله القديمه ويفتحوا صحيح البخاري يقولوا صلوا ربنا يجيب النار راح الخديوي جمع العلماء في الارض قال لهم انا عايزكم تقعدوا في القبله كده تفتحوا صحيح البخاري وتقروا ايه احاديث صحيح البخاري كلها عشان يعني ربنا يجيب الفرج خلصوا قراءه الاخبار جايه برضه بهزيمه الجيش المصري راح الخليل وراح لهم قال اما ان هذا ليس البخاري ولا احاديث البخاري واما انكم لستم من السلف الصالح الذين يستجيب الله لهم العلماء راحوا ساكتين الشيخ الشرقاوي رحمه الله عليه بقى قال يا رجل البخاري هو البخاري واحاديث الرسول هي احاديث الرسول ونحن الذين نوصل الاحاديث الى عامه الناس والى امه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم تحكموا بما انزل الله دعا صلحاؤكم فلا نستجيب لهم وانت حكمت بغير ما انزل الله فكيف يستجيب لنا ربنا تستجيب لنا ازاي وتنزل الرحمه ازاي بتجيب الايات كلها بتيجي تضيق صدر المسلم يشوف حرمات الله لو تلاقي واحده ماشيه عريانه و- والاختلاط في الجامعه والاختلاط في المدرسه و... كل هذا او كل هذه الابتلاءات تضيق صدر المسلمين فمش داعي انك تقوم بعرض اخيك المسلم تتكلم عليه والستات يقعدوا يعملوا مجالس علم تحت عنوان مجالس علم ولكن هم قاعدين يجيبوا سيره زيد وعبيد ونصاص الحيط لا ليس هذا من الاسلام في شيء ان لم نمسك السنتنا فنحن على حافه الهويه لكن ندرب نفسنا انا عايز واحد ير- يرجع بيته يقول ايه يقول انا مش هتكلم لغايه ما انام ساعتين بس امسك لسانك وبكره تقول ان شاء الله ثلاث ساعات وبعد كده اربع ساعات الا ما كان خيرا فما تكلمش لما تسمع واحد يقول لك ده قول له اسكت وهكذا ندرب نفسنا نريح نفسنا على هذا سوف نصل الى ان نكون من الذاكرين لله والذاكرات جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه، صناديق التكافل الاجتماعي بتاع النقابات اللي بتعملها لا استريح لها لانها صوره من صور الربا ما فيهاش تكافل اجتماعي على حاجه. يقول الاخوه السلفيون ان صدق الله العظيم عندما يقول والانسان عندما ينتهي من قراءه القران هي بدعه. وأن إذا قرأ أحد القرآن وبدأ في أي مكان من السورة ما عدا أولها لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قال فإنها بدعة. أرجو التفضل بإيضاح الإجابة والدليل. لما تروح لطبيب ويديك دواء تقدر تقدر تقول له أنا عايز أعرف التركيبة الأساسية بتاعت الدواء دي والاسم العلمي بتاع الدواء وعايز قيمة كل مركب وأثره ومفعوله والمركب ده جاي منين بالظبط. هيقطع لك الروشتة وده بالسلام. لكن ممكن كل واحد يقول لك والدليل. عايز دليل ليه؟ ما الكلام اللي هقوله لك مستند ان شاء الله الى دليل من غير يعني مش شرط انك تسال عن الدليل لكن ايه؟ اولا كلمة الاخوة السلفيون دي كلمة طيبة طبعا نتمنى ان نكون جميعا من ايه من محب السلف يا ريت يكون يا ريت كلنا نبقى سلفيين ومحبين للايه؟ للسلف. اولا هناك اراء حقيقة تصير من يقول صدق الله العظيم في اخر القراءة بدعة لانه لم يثبت ثبوتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قالها. ما حصلش. وفي اراء اخرى تقول انني افصل بين كلام الخالق وكلام المخلوق لانه ثبت عن بعض الصحابه انه كان اذا قرا القران يقول صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وانا على ذلك من الشاهدين ولك ان تاخذ بهذا ولك ان تاخذ بذلك ولكن اخواننا في كوسوفو والمسجد بيتذبحوا وفي بورما وفي تايلاند والمسلمين في اندونيسيا نفرت الكنيسة بتاعة البابا بول في الفاتيكان عش- عشرين مليون مسلم من اخواننا المسلمين في اندونيسيا والاخ زعلان ان يقول صدق الله العظيم ولا ما نقولش. والاسلام بينتهك حرمات في كل مكان وبيقتل في كل مكان سبحان الله ولا اله الا الله عشان راجل آه، بوش دخل في الانتخابات عايز يروح يضرب اخواننا المسلمين في العراق عشان شويه ورق يتراجع عشان ينجح في الانتخابات سبحان الله ولسه الاخ بيسال عن هل صدق ولا غير بدعه ونضرب بقى نروح احنا بقى نضرب السلفيين والسلفيين يضربونا واحنا يا اخوانا يا اخوانا اتقوا الله اتقوا الله يا الانسان ده امر مراد سبحان الله يجب ان تضحك وتقول بسم الله الرحمن الرحيم مش هتدخل النار ها؟ اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وثبت عن بعض العلماء انه كان يجهر يجهر بالبسمله والبعض الاخر كان لا يجهر بالبسمله وسواء بدات من اول الصوره يجوز لك ان تبدا بالبسمله او بدات من نصف الصوره يجوز لك ان تبدا بالبسمله او لا تبدا بالبسمله ونفس الفاتحه برضه اختلف العلماء فيها هل نجهر بها بالبسمله ولا ما نجهر هذه في علوم القران وعلوم القرآن اخواننا دارسينها وعارفينها سبحان الله فدي ما تسببش يعني واحد يضيع وقته فيكم ويسال وكل الاسئله اللي بتوصل لي من هذه العين انا برضاش اثير بلبله عند الناس يعني الناس كانت قبل اجابه السؤال احسن من بعد اجابه السؤال صح ولا مش صح؟ والله صح انا عن نفسي يعني اجابه السؤال تعمل بلبله مش صح. لكن احنا لازم نخدم الطرف صوت ولا صوت وعنوان بيقتلونا كلهم بصوت الاوروبيين والامريكان اجتمعوا على شيء واحد على الانتهاء من الاسلام قبل دخول سنه 2000 يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون لكن اذا فرق فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب السجن لما نختلف احنا الرعاة يختلفوا مع بعض الجيل هو بياخد الغنم ليه؟ عايزين نسال كيف ننصر الاسلام؟ كيف نعود للاسلام؟ كيف ندعو المسلمين الى الاسلام؟ كيف ننظر الاسلام بالصوره القويه؟ كيف لا يظل المسلمين يتكففون الحاجه كما يتكففها الفقير؟ سبحان الله كان هارون رشيد يبص على السحابه يقول لا امطري او لا ممطري سوف ياتيني خراجك. لما نحفور بتاع ملك الروم بعت هارون الرشيد يقول له يا هارون سوف ارسل لك جيشا اوله عندك واخره عندي وليست لك فوقه على حربي لا تكذبية إما أن تدفع الجزية وأن تسحب يوشك من على حدود الروم واما سوف ترى عارف هارون زيد عامل يقول له ايه؟ لو بعت دلوقتي واحد من بتاع امريكا ولا اي حد من اي دوله اسلاميه جواب زي كده قول له رعاك يا مولانا تبص بايدي ابص بجدل سبحان الله لكن لا ماذا قال هارون الرشيد؟ من امير المؤمنين هارون الرشيد الى محفور كلب الروم اما بعد فان الجواب لا تراجع لا تسمعه الجواب هتشوفه بتسمعه بعد الصدر الروم كانت تدق اصول الروم بجيش الموحدين جيش المسلمين جيش هارون الرشيد احنا ليه نرجع للكلام كده تاني لان كان المسلمين ما بيهتموش بتفسد الامور ان الله يحب من الامور اعاليها ويسهره تحساسها وشكر الله لكم وقوموا لصلاه العشاء يرحمكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم